السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله مع الشعارات القرآنية من الجزء السادس مع بصمات القرآن النورانية على قلبك وقلبك في الجزء السادس يلا تعالوا بقى نعيش مع بعض الشعارات القرآنية كده ونتعلم مع بعض إزاي كل ما نقرأ القرآن نخرج بشعارات كل ما نسمع القرآن نخرج بشعارات تنور لنا حياتنا وتبقى فعلا أصحاب للقرآن في الحياة القرآن معانا قايمين نايمين في كل موقف نفتكر جملة من القرآن تخلينا نعمل مراد ربنا في الموقف ده الشعار الأولاني أولئك هم الكافرون حقا يا ترى ربنا بيتكلم عن مين شوفوا ربنا جمع كل أنواع الكفر في آية قال إيه إن الذين يكفرون بالله ورسله ده الملحد اللي هو لا في ربنا موجود ولا في رسل ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ده الربوبي اللي بيقول لك في ربنا وربنا عظيم بس مفيش حاجة اسمها رسل مفيش حاجة اسمها شريعة ربنا ما يحكمنيش في حياتي ربنا زي ملكة بريطانيا يملك ولا يحكم ربوبي الثالث ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض اه هو سيدنا موسى صح ال ال ال ال اليهودية انما ال سيدنا عيسى مش نبي اه سيدنا عيسى صح انما سيدنا محمد مش نبي بيؤمن بدين ويسيب دين ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيل كل الاديان جميله الاسلام والمسيحيه واليهوديه والبوذيه وانا قلبي بقى معبد للحب والاديان كلها بتدعو للحب ويلا نعمل بقى تلفيق او توفيق بين الاديان وبعض شوفوا الاربع انواع اولئك هم الكافرون حقا ربنا سوى الربوبي بالملحد بالتلفيق اللي عايز يجمع ما بين الاديان كلها ويقول ان كله حلو وكله جميل واعبد ربنا باي طريقه باللي اتبع دين وكفر بباقي الاديان مش زي المسلم اللي مؤمن بجماعه انبياء الله اولئك هم الكافرون حقا ده الدين دي العقيده اولئك هم الكافرون حق شعار بيقول لك ان لازم تؤمن بالعقيده كلها العقيده ماده ما ينفعش تجيبي فيها 99% فتدخلي كليه طب العقيده لو ما فيش 100% الانسان يسقط زي الاخلاص لو انا عملت الع... لو انا بكلمكم دلوقتي 99% عشان ربنا و1% عشان الشهره والعياذ بالله يبقى الواحد اول من تصعر به بالنار يوم القيامه والعياذ بالله في امتحانات ما ينفعش انك تجيبي فيها غير 100% من ضمنها امتحان العقيده لازم تدرسوا عقيده يا شباب لازم تذاكر كتاب عقيده لازم تشوفي حد شرح العقيده وتسمعيها لان العقيده لا تحتمل ده يا اما جنه يا اما نار بسبب خدش صغير في القلب او في المخ الانسان بيموت جرح 40 غرزة في الرجل بيروح يتخيط ويروح بيته وينام مع مراته وعياله لان الرجل عادي تعدي ده معصية حتى لو كبيرة انما خدش في القلب ده في العقيدة يقتل الانسان على طول اي خلل في العقيدة بخدش في القلب الشعار الثاني وما قتلوه يقينا ربنا بيتكلم عن صلب عيسى فمش بيقول وما قتلوه يقينا هو ده المستوى اللي مطلوب في الدين فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به لازم إيمانك يكون زي إيمان الصحابة مفيش حاجة اسمها إن إيه ربع إيمان نص إيمان تلت إيمان الإيمان يزيد وينقص بس أقصد لازم يكون حقائق العقيدة جواك يقين فربنا لما طلب منك قال لك يقين هو ده اللي مطلوب انك مش تبقى مصدق بس شاكك ماليش دعوه بخواطر الشكوك اللي بتيجي لكل بني ادمين انا بتكلم في اللي شاكك بجد انا بتكلم في اللي مش مصدق بجد فربنا قال قضية الصلب وما قتلوه يقينا اليقين من يقن الحوض بالماء المية استقرت الايمان جوه قلبك بقى قمة الاستقرار مفيش شبهة تقلبك الشيطان ما يجيش عند الموت في فتنة الممات يشككك والعياذ بالله في ناس بتموت كافره عند الموت في فتنه الممات مفيش تسمع شبهه من وخ... الواحد ما يعرضش نفسه لسماع شبهات بس لو سمعت شبهه ما تتهزش يقينا لازم تحصل اليقين الطريق الى اليقين هو قراءه القران صح اعظم حاجه من تجربه حياه الانسان من اول ما كنت طالب في سنه ثانيه كليه وبدات التزم واقرا القران اعظم سبب لليقين قراءه القران صح حق تلاوته الشعار الثالث ورسلا لم نقصصهم عليك الله ربنا بيقول للنبي ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب وداود ففي الاخر بيقول له ورسلا لم نقصصهم عليك في ناس كافحت زي ما الرسل دول كلهم كافحوا في ناس ضحت بحياتها وبروحها في ناس اتقتلت وهي بتتكلم عن ربنا زي زكريا ويحيى بس ربنا ما اتكلمش عنهم ولا في مخلوق على وجه الارض يعرفه مش لازم تشتغلي والناس تعرفك مش لازم تاخد جايزتك شهره بل بالعكس ده الانسان اللي محدش عارف عن اعماله الصالحه حاجه ده ثوابه مشفي ثوابه خالص مخلص لا يضرهم ان عمر لا يعرفهم لا يعلمهم ولكن الله يعلمهم لو عملت حاجه حلوه واتنسب الفضل لغيرك ومحدش عارف ان انت السبب افرح لان ربنا عين لك الثواب كامل خليك انسان متجرد الشعار اللي بعد كده انما المسيح المسيح انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وروح منه شعار رهيب المسيح يعني اللي مسح الارض دعوه الى الله اللي مسح الارض من ذنوب كانت موجوده فيقول لك عملنا مسح شامل سيبناش حد سابش مخلوق ما كلموش عن ربنا عشان كده ربنا قال في سوره النساء وان من وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته يعني لما هينزل سيدنا عيسى البشريه كلها هتؤمن بالله في اخر الزمن هيمسح الارض دعوه الى الله تقدر تاخد العزيمه دي تقدر تاخد عزيمه وروح من روح العاجز الفاشل الفاتر اول ما يسمع كلامه ينبعث جواه روح معنويه جباره دي رساله الرسل والمفروض ان احنا نتبعهم في كده كلامنا يبقى روح يحيي القلوب يحيي العزائم يحيي الامل في الله وكلمته ليه المسيح بيقتل المسيح الدجال لان المسيح الدجال ده قمه الماديه وسيدنا عيسى كلمه الله فقتل عيسى للمسيح الدجال وانتصار كلمه الله على الماديه في اخطر صورها قل الله يفتيكم في الكلاله اخر ايه في النساء هو ليه ربنا ختم سوره النساء بالايه دي يعني يعني ليه ما اتختمتش زي باقي الصور كده حاجه كده رقراقه كده ليه قل الله ليه ايه الكلاله الكلاله دي اللي مات وهو لا له فرع ولا اصل لا له اب ولا ام ولا له ابن ولا بنت فبالظبط سوره النساء بدات بث منهما رجالا كثيرا ونساء الدنيا قاعده تزيد تزيد تزيد وانتهت بالكلاله اللي مات حتى كلاله كل مفيش حد يخدمه مفيش حد بيحبه بجد اب او ابن يخدمه كانه كل على الناس كأنه هو مفيش حد بجد حبيب له في الدنيا بدأت بالدنيا بتزيد وانتهت بالإنسان وهو مات بلا أصل ولا فرع والدنيا بتقل وبتضمحل هي دي النهاية الذي خلق الموت والحياة الموت قبل الحياة شعارات سورة المائدة بقى أوفوا بالعقود دي العلاقة اللي بينك وبين ربنا زي وانت بتشتري شقة او انت بتأجري شقة وانت بتمضي عقد انت مضيت عقد في اربع عقود بينك وبين الله سورة المائدة بتتكلم عنهم واحد عقد الحلال والحرام اللي هو التدين الشخصي ان انا بتبع الحلال والحرام في حياتي وفي بيتي اتنين عقد الحاكمية تدين المجتمع ان المجتمع بيطبق حدود الله وشريعة الله تلاتة عقد الولاء والبراء ان انا حبيب حبيبي حبيبي وحبيب عدوي وعدو حبيبي عدوي حبيب حبيبي حبيبي انا انا ما فيش حاجه اسمها ان السياسه ان انا بحب كل الدول لا انا بتعامل بمنظور ديني ولاء وبراء العقد الرابع عقد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله دي عقود في رقبتنا احنا ماضيين لله وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا لازم نوفي بالعقود لانك هتتحاسب عليها في شروط جزائيه الشرط الجزائي للاربع عقود دول جهنم والعياذ بالله الشرط الجزائي للاربع عقود دول والعياذ بالله الالقاء في نار الله ولا يجرمنكم شنآن قوم كلمه جباره لا يعني لا يدفعك كراهيه حد انك انت تظلمه ولا يجرمنكم شنآن قوم اوعي مشاعرك تتحكم في دينك اوعى نفسيتك تتحكم في دينك انا بكره فلان بس فلان مريض روح زوره اكسر نفسك سامح ولا يجرمنكم شنآن قوم اوعي مشاعرك هي اللي تقودك هتوديك في داهية اوعى نفسيتك هي اللي تقودك الكيس من دان نفسه دانت له البلاد يعني حاربها وقهرها دان نفسه حارب نفسيته لحد ما قهرها وبقى هو اللي سيء نفسه مش نفسيته اللي سيئاه اوعى نفسيتك تجاه حماتك تجاه جارتك تجاه اللي ظلمك تجاه اللي كرهك تجاه اللي ظلمك تدفعك انك تبقى انسان ظالم بعد كده ما تعيش بنفسيتك عيش بقال الله وقال رسول الله وتعاونوا على البر والتقوى الله وتعاونوا على على دي الدين عالي يا جماعه البر اعمال البر واعمال التقوى الدين عالي الدين ما فيش حد هيقدر يطبقه مع لوحده عشان كده على لازم نحط ايدنا في ايد بعض عشان نقدر نطبق الدين الشعار اللي بعد كده تعلمونهن مما علمكم الله تعلمونهن وربنا بيتكلم عن رجال عن ستات فبيقول او بيتكلم عن كائنات عاقله ده ربنا بيتكلم عن الصقر وال والكلب والكائنات البهائم المعلمه اللي بتصطاد للانسان امال ربنا اتكلم بضمير العاقل ليه مش تعلمونها تعلمونهن طب ليه ضمير عاقل لانها اتعلمت العلم خلى البهائم لانها عار اتعلمت ربنا اتكلم عنها بضمير العاقل يبقى انت العلم هيعمل فيك ايه يبقى العلم هيوصلك لفين ها ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين كتير مؤمنين كتير صوامين قوامين ولكن مين اللي ربنا اداله العلم التفضيل الحقيقي والحاجة اللي ربنا هيرفعك بيها هي العلم يا أيها الذين أمنوا ها كونوا قوامين لله قوام يعني ايه واحد قاعد كده فتقال له الحق ده في حرامي دخل بيتك ومراتك لوحدها وعايز يعتدي على مراتك و... و... ويطعنك في شرفك ويقتلها و... و... وياخد فلوسك يقوم يقوم ويجري ايه دي القومه بقى القومه انك تسيب كل حاجه وتقوم القومة الناس بتقوم لو حد كل في قرثها حد كل فلوسها حد شتمها حد اعتدى على شرفها حد اغتصب مراته ولا بنت فربنا بيقول نفس اللي انت بتعمله ده لو اعتدي على عرضك ومالك اعمله لو اعتدي على دين الله كونوا قوامين لله يا مسلمين خلي عندكم مواقف ساعة ما الدين يتعرض لأزمة ساعة ما النبي يشتم عليه الصلاة والسلام ساعة ما يحصل أزمة للأمة قوم قوم عشان ربنا زي ما بتقوم عشان الفلوس كل يوم الساعة 7 الصبح زي ما بتقومي وتقلب الدنيا عشان جوزك اتجوز عليكي أو بيخونك زي ما بتقوم وتقلب الدنيا عشان مراتك انت عايز تتأكد من سلوكها أو زي ما بتقوم وتقلب الدنيا عشان واحد بيعتدي على مراتك أو بي واحد بيعاكس بنتك زي ما بتقوم وتقلب الدنيا عشان واحد بياكل فلوسك قوم واقلب الدنيا عشان حد بيعتدي على دين الله عشان دين ربنا محتاجك في المواقف والنوازل خليك راجل مواقف الشعار اللي بعد كده وجعلنا قلوبهم قاسية قاسية زي الحجر عكس لينة لينة يعني القلب اللين اللي بيتأثر بالوعظ القاسي اللي زي الحجر ما بيتشكلش ما بيتغيرش صلب ما بيتأثرش طب ايه اللي خلى قلوبهم قاسية فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية ان في اوامر لله ما طبقوهاش اكتر حاجة تفسد قلبك انك تعرف ان دي ربنا بيحبها وما تعملهاش وانك تعرف ان دي بتغضب ربنا وتعمليها خد بالك حافظ على قلبك واشتغل في الدعوة اكتر حاجة هت هتحافظ على قلبك انك تشتغل في الدعوة فبما نقضيهم ميثاقهم مرضوش يشيلوا الدين جعلنا قلوبهم قاسية القلوب قست الشعار النوراني فإذا دخلتموه فإنكم غالبون شعار فتح فلسطين وشعار فتح كل باب مقفول في حياتك فإذا دخلتموه بيقولوا له مش داخلين فلسطين فيها جبابرة فيها الكنعانيين قال لهم فإذا دخلتموه فإنكم غالبون مفيش جيش في التاريخ راح يحرر فلسطين إلا وانتصر من الجولة الأولى وربنا عمل له معجزات أول جيش هيطلع يحرر فلسطين هو الجيش اللي ربنا يفتح على إيده فلسطين ده شعار ليك في حياتك أي باب مقفول قوم خلي عندك روح مبادرة اتحرك وربنا هيفتح لك الابواب المقفوله فاذا دخلتموه بس قوم فانكم غالبون فاذهب انت وربك فقاتلا للاسف يا جماعه ده شعار مسلمين كتير قوي دلوقتي اذهب انت وربك فقاتلا للبيت رب يحميه انا مالي بمشاكل الاسلام انا مالي ان المجتمع فاسد انا مالي احارب المنكرات ليه انا مالي اجاهد عشان شرع الله يرجع ليه انا مالي اقف مع الدين في النوازل ليه اذهب انت وربك فقاتلا ناس كتير قوي بتقولها بلسان الحال مش بلسان المقال اوعى تبقى منهم الشعار اللي بعد كده رب إني لا أملك إلا نفسي أغنى كلمة في كتاب الله لا أملك إلا نفسي سيدنا موسى بيقول رجل الله سيدنا موسى بيقول لربنا لا أملك إلا نفسي كلمة جبارة عارف يعني إيه تملك نفسك يعني أنا هصلي ساعتين قيام ليل الليلة يبقى صلي أنا هختم المصحف الثلاث أيام الجايين يبقى هختم أنا هقعد ساعتين أقرأ قرآن الوقت يبقى هقعد أنا هصوم اثنين وخميس السنة دي إن شاء الله لحد رمضان اللي بعده يبقى أصوم ده تمكين في النفس مقام التمكين في النفس أعلى مقام فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر الاثنين قدموا قربان بس ربنا قبل ده وما قبلش ده ايه اللي كان في قلب ده عشان ربنا يقبله وايه اللي كان في قلب ده عشان ربنا ما يقبلوش خد بالك مش كل الاعمال ربنا بيقبلها مش كل الصلاه ربنا بيقبلها مش كل الصالحات ربنا بيقبلها خد بالك راقب قلبك وانت بتشتغل لربنا عشان ربنا يقبلك فقتله فاصبح من الخاسرين العلماء قالوا يعني ايه اصبح من الخاسرين لما هابيل قتل ابيل قالوا اصبح خسر اخوه اكبر خساره في حياتك انك تخسر اخوك اوعى تستغنى عن اخوك اوعى تستغنى عن اخوك اوعى تحس لانك اتشهرتي اوعى تحس لانك اتشهرت وبقيت داعيه مشهور اوعى تحس لانك انت بقيت مميز في مجالك وبقيت number 1 اوعى تحس لانك انت ربنا علمك وبقيت عالم من علماء الدين اوعى تستغنى عن اخوك اوعى في يوم من الايام تحس انك تقدر توصل لربنا من غير ما اخوك اخوك يكون جنبك اكبر خساره في حياتك انك انت تخسر اخوك ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا المفسرين قالوا ده اللي بي اللي بينشر علم العلماء يعني فرق العمل يعني فرق العمل اللي بتنشر اللي بتمنتج اللي بتصمم اللي بينزل يشتغل اي واحد شغال في الدعوة ربنا بيحيي بيه النفوس فكأنما احيا الناس جميعا يا بختكم يا اللي شغالين لدين ربنا سبحانه وتعالى واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك ربنا ما قالش واحذرهم ان يفتنوك عن الشريعه الاسلاميه بعد ما ربنا قال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون شريعه ربنا دي مش قضيه سهله ده والعياذ بالله رمي في جهنم للي ما بيطبقش شريعه ربنا بعدها ربنا قال واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما هو في الاول هيجي يخليك تقدم بعض التنازلات لو بطلت دعوه بكره هتبطلي عباده لو اتنازلت عن حجاب امهات المؤمنين بكره هتبيني خصله من شعرك خدوا بالكم يا جماعه الدين تنازلات اللي بيقبل التنازل كل حاجه بعد كده بتبقى سهله الشعار الاخير اللي بنختم بيه لولا ينهاهم الربانيون والاحبار ابن عباس بيقول ده اشد عتاب في كتاب الله ربنا بيقول لهم سكتوا ليه ترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان لما شفتوا المجتمع اتملى ربا واتملى رشوه واتملى تبرج واتملى شباب سهران على القهاوي واتملى مخدرات واتملى خمره واتملى مواقع اباحيه واتملى فساد واتملى لما شفتوا المجتمع بعيد عن ربنا سكتوا ليه اخطر عتاب تسمعيه يوم القيامه سكت ليه سكت لولا ينهاهم الربانيون الناس بتاعت ربنا سكتت ليه اوعي تسكتي لان اشد عتاب هتتعب يوم القيامه ان ربنا يقول لك سكت ليه لما كنت عارف ان دي حرام كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه شعار جبار في الجزء بقت عادي يشوف الحرام ويسكت اوعى تركب في مواصله وتلاقيه مشغل اغاني وتسكت اوعي تلاقي صاحبتك متبرجه وتسكتي اوعى صاحبك يغتاب قدامك وتسكت اوعى تشوف الحرام وتسكت اوعى اوعى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا كانت العقيبة العاقبة لعن الذين كفروا ربنا سماهم كده ملعونين وكفروا يعني غطوا على دين الله والعياذ بالله وكان الشعار الأخير وحسبوا ألا تكون فتنة حسبوا بعد ما سابوا الدين وتخلوا عن الدين ان مش هيبقى في عقوبة فتنة اي عقوبة وعذاب من الله حسبوا بقى ان مش هيبقى في كورونا مش هيبقى في ازمات الاقتصادية مش هيبقى في تقفيل لابواب الرزق والشغل مش هيبقى في بطالة مش هيبقى في حزوسة مش هيبقى في انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور مش هيبقى في حكام ظلمة حسبوا الا تكون فتنة حسبوها غلط بدم في معصية هينزل عقوبة في الدنيا قبل الآخرة يلا بقى اقروا الجزء كويس وحضروا الجزء بتاع بكرة الجزء السابع إن شاء الله بإذن الله عشان الشعارات القرآنية اللي هيستفيد من الحلقة اللي محضر الجزء أخطر طريقة للفوز بالشرح الجزء للي حضر الجزء قبل كده اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم آمين